مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة لنرفع قلوبنا أيها الأحباء لكي يباركنا الرب في هذا الوقت المبارك بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا رب نسالك ان تباركنا نحن المجتمعين الان وبحسب وعدك الصادق حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمك فهناك تكون في وسطهم نسالك بركه للكلمات حتى لا تكون مجرد كلمات عقلانيه تصل من الفم الى العقل لكن امسحها بمسحة مقدسة مسحة النعمة مسحة الروح القدس لتدخل إلى الأعماق وتأتي بثمر لحساب مجدك ولخير كل النفوس السامعة لأجل الحب الإلهي ولأجل الحق المجيد اقبل إليك طلبتنا مع سؤالات كفة قدسيك ولك كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين, آمين. امين ايها الاحباء نتشرف اليوم بوجود للمره الثانيه الاخت ايمي معنا وكانت جت قبل كده في برنامج سابق مرحبا بك اهلا اتسابونا واحنا استمعنا الى اختبارها سابقا وعشان كده يا ريت نصغي الى اختبار احد العابرين ايضا الى احضان المسيح تفضل
أنا سامي من مصر نشأت في عائلة مسلمة محافظة كان والدي هو بالنسبة لي مثل الأعلى في كل شيء من سن سبع سنين بدأت أمارس كل الطقوس والعبادات الدينية اللي مطلوبة مني كمسلم وكنت بعمل كده بفرح شديد وكان والدي بياخد بياخدني معاه في كل مكان كنا بنروح معاه بروح معاه الجامع بروح معاه الدروس الدينية وكنت فرحان جدا بإسلامي وفخور إن أنا بمارس كل الأشياء المطلوبة مني آه نشأت في هذا الجو آه وكنت في أنا في طفولتي كنت مريض جدا فما كنتش بخرج كتير وكانت هوايتي الوحيدة هي القراءة من سن عشر سنين بدأت أقرأ في مكتبة والدي اللي مليئة بالكتب الإسلامية والدي من خريجين الأزهر ودار العلوم وكان يشتغل بيعمل في سلك التعليم أه وأنا بقرأ في سن 10 سنين و11 سنة قابلتني مواضيع كتير كنت لا أستطيع أن أفهمها وكنت بسأل والدي فيها وهو كان بيحاول بقدر الإمكان إن هو يجبني في سن 13 سنة وجدت في مكتبته أحد الكتب عن موضوع الناسخ والمنسوخ وهذا الكتاب صدمني صدمة كبيرة جدا وبدأت أسأل والدي وأعيد السؤال وأعيد السؤال ولم يستطيع أن يجبني إجابة شافية أخذني معه لأستاذه السابق الدكتور محمود شلتوت شيخ الجامعة الأزهر السابق قبل ما يتوفى بشهور قليلة ولكن كانت الإجابات الوحيدة التي سمعتها إننا إننا لا أستطيع أن أسأل في أشياء لا أفهمها وتكررت الآية لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسيئكم من هذا السن بدأ بدأت الشكوك تيجي في مخيرتي هل أنا فعلا مقتنع بالشيء اللي أنا بعمله هل هذا الدين فعلا هو من الله وبدأت أقرأ وأقرأ وكلما قرأت أكثر في الكتب الإسلامية كلما حصل لي تشويش أكثر في عمر 16 سنة جات لي حالة من الوسوسة الدينية كان عندي شعور ان انا غير نظيف او او باللغه الاسلاميه نجس امام الله فكنت اعيد الوضوء قبل الصلاه في بعض المرات 20 مره او 30 مره حتى ان والدي استشار دكتور نفسي في هذا والدكتور النفسي قال له يستحسن ان انا يعني اسيب هذا الموضوع بعد كده دخلت الجامعه وفي الجامعة دخلت في التفكير الماركسي وبدأت بالتدريج أبعد عن كل شيء يخص بالإسلام أه لم أكمل دراستي الجامعية في مصر وقررت أن أنا أكملها في الخارج وفي الخارج كان بالنسبة لي الحرية هي ترك كل شيء أه كان بيكبتني في مصر كل شيء يمت إلى الله بصلة وبدأت أبتعد تماما عن الله بل واتجه الى افكار الالحاد وافكار الوجوديه كنت اقرا كثيرا للفلسفات الفرنسيه وبالذات جان بول سارتر وبعد كده آه، اتجهت فعلا لتفكير شيوعي الحادي واصبحت ملحد مع سبق الاصرار والترصد. في خلال هذه الفتره كنت دايما بحاول ان انا يعني بتجيلي لحظات ان انا ابحث عن هذا الاله. حاولت قرات كثير في الديانات المختلفه في البوذيه في الهندوسيه ولكن كنت كلما قرات في الديانات الاخرى كلما ازددت اقتناعا انه هذا الاله غير موجود وانه خرافه في عقول الناس. آه، بسبب حياتي الإلحادية آه، تكونت إلي أفكار غريبة جدا وانغمست في الخطيئة بشكل غير معقول بدأت إن أنا أتعاطى المخدرات أتع- أشرب الكحولات آه، أعمل أشياء لا تسر الله بأي وجه وأصابتني حالة إحباط نفسي وجاه التفكير إن أنا إن أنا أنهي حياتي بنفسي حاولت الانتحار مرتين وفي المرة الثالثة تكلم إلي بعض الناس في الطريق العام عن السيد الرب يسوع المسيح أنا في الأول كلامهم لم يقنعني ولكن أحدهم قال لي كلمة غيرت مجرى حياتي قال لي هناك طريق تستطيع فيها أن تموت وتحيا حياة جديدة ودعاني إلى خدمة في اليوم الثاني في كنيسته ذهبت إلى الكنيسة في اليوم الثاني وما أن دخلت هذه الكنيسة حتى تمس... تم... تم... تمسكت بي روح الرب جلست أبكي لفترة ساعتين طول فترة الخدمة وأراني الله في محبته كل قصة حياتي السابقة أراني الله مدى جوعي ومدى عطشي إلى محبة معرفة الإله الحقيقي بعد نهاية هذه الخدمة آه، وقفت وطلبت من هذا الإله وقلت له يا يسوع إن- إن كنت تستطيع أن تعطيني السلام الداخلي فأنا مستعد أن أتبعك وفعلا في هذه اللحظة لمس الله قلبي وعينت ما يقول الكتاب وسلام الله الذي يفوق كل وصف يحفظ عقولنا وأفكارنا شعرت أن في شيء جديد بيسعى في داخلي آه، كانت لسه الافكار بالانتحار موجوده في نفسي انما في اليوم التالي ذهبت وتكلمت مع القس راعي الكنيسه فشرح لي اشياء كثيره جدا عن المسيح وبعد ذلك آه، صليت معه وأعطاني كتابا مقدسا بدأت القراءة فيه بنهم شديد وشغف شديد وكلما قرأت أكثر وبالذات في العهد الجديد وبالذات في إنجيل يوحنا كلما آه، آه، فرحت أنني وجدت أخيرا الإله المحب الذي كنت أبحث عنه طول حياتي حتى في فترة الحادي آه، بعد الإيمان بفترة قصيرة قررت أن أنا أذهب و- آه، إلى مدرسة كتاب ذهبت إلى مدرسة كتاب لمدة سنتين بعد مدرسة الكتاب تزوجت امرأة مؤمنة واشتغلت لمدة ثلاث سنين لأدفع ديوني من حياتي السابقة وحاولت أن أصلح كل الغلطات اللي أنا كنت عملتها في حياتي الإلحاد والخطيئة الرب رزقنا بطفلين مؤمنين تربوا في المسيح وأنا الآن أنا وزوجتي نخدم الرب ونحاول أن ننشر رسالة الإنجيل ما بين متعاطين المخدرات وما بين الواقعين في الخطية أرجو من الله أن كل مسلم يسمعني ويبحث عن الحقيقة يجد الطريق ويجد الله الطريق إلى قلبه امين امين امين أنا بشكر الله من أجل هذه الخبرة المباركة ولاحظوا أحبائي المشاهدين خليني أحلل شوية كل الاختبارات اللي بتتقال دي بتبدأ هذه الاختبارات مع المسلم بالتشكك التشكك في الإسلام التشكك في آيات التشكك في صحة آه، القرآن والتشكك في آه، الإيمان نفسه هذا التشكك بيقود الإنسان إلى مرحلة صراع بينه وبين نفسه صراع نفسي داخلي هذا الصراع قد ينتهي إلى الإلحاد خلاص يبقى ما فيش ربنا يعني إله الإسلام كان هو الكل في الكل وطلع الحكاية ما هي مضروبة فيبقى ما فيش إله هو خلاص لأن الإسلام حطم المسيحية والديانات الأخرى فلما هو اتحطم خلاص عارفين زي إيه زي الست الزوجة لما تقعد تحطم صورة جوزها قدام عيالها ده راجل بطال ده راجل ما بيفهمش ده راجل صايع ده راجل بتاع بعد ما تحطمه العيال يقوموا يحطموها هي فالإسلام حطم الأديان فلما تحطم إله الإسلام قدام الإنسان يبقى حطم الدنيا كلها يقود إلى الانتحار ممكن أزمة نفسية إلى الانتحار وبعد كده بنلاحظ ان ربنا بيبعت رساله للانسان على فم انسان على ورقه على اي حاجه نبذه في ال Paltalk في الانترنت في ال TV رساله بتوصل ساعات هو كمان بتبقى في- بيقدم نفسه آه.
آه ابونا زكريا نعم ساعات المسيح نفسه بيقدم نفسه آه، بشخصه الحقيقي بالتاكيد بس هو للمسلمين بيبعت الاول سبب رساله يعني بتل- بتلفت النظر انا اسفه انا قطعت كلامك وبعد كده بتبقى في صعوبه انه يغير ليه؟ عشان ايه؟ صعب وعشان كده انا بطمن كل المشاهدين ان ما احناش بندعو الى دين معين انك تترك دينك وتخش دين لا احنا بندعو الى شخص المسيح باكدها امين
تاتي بعد كده لمسات النعمه ودي اللي بتقولي آمين.
عليها لمسات النعمه الله يظهر له في حلم في رؤيه يكلمه ي- وهكذا مش بالضروره يظهر لكن بيستخدم رساله نعمه ويوصلها لي لمسه من لمسات النعمه بعد كده بيقبل الى الكتاب المقدس ويبتدي يقرا عن المسيح وبعد ما يقرا عن المسيح يبتدي يرفع قلبه لله ويقول له انا عايز ده انا عايزك انت تعرفني الحق تنور قلبي في الحق يسكن الحق في قلبي اعيش للحق ده باختصار البوينت الاساسيه النقط الاساسيه لكل اختبار تسمعه فانا بطلب من الله انه يتلامس مع قلبك انا مش عارف انت فين دلوقتي انت في مرحله التشكك مرحله الصراع مرحله الالحاد مرحله الانتحار مرحله وصول رساله اليك في صعوبه انك تقبلها مرحله لمسات نعمه بتلمس قلبك وعقلك مرحله القراءه في الكتاب المقدس لمعرفه المسيح ام وصلت الى النقطه المهمه انك تقبل المسيح وانا بدعو كل انسان وصل الى هذه المرحله الان قبل ما ننتقل قل له قول معايا من قلبك من قلبك والمسيح سمعك حيث انت ويحبك وهو اللي بيقرا على قلبك كلمه مصغي اليك قل له يا اله الحق اقبلك في حياتي الان لتنهي صراعاتي وياسي وبؤسي وتعبي واعطيني الحياه الجديده والنعمه الجديده والسلام القلبي والحب الغامر اني اقبلك في حياتي الان ولك كل المجد امين ان صليت من قلبك ثق ان الرب قد قبلك لانه بيحبك وهو اللي بيقرا على قلبك والان احبائي احب ان اشير آه الى سؤال الحلقه بتاعت النهارده عشان كل واحد يقدر ان هو يكتب واحد او اتنين موافق واحد لا يكتب اتنين هل من الممكن ان يسمح الله لانبيائه بالاقتران بالجن ممكن واحد او اتنين ويسعدنا احبائي انكم تكتبوا لينا ايضا على الموقع باسئلتكم وتعليقاتكم واختباراتكم ورد فعلكم لكل اللي انتم بتشوفوه وتسمعوه وبالوقت ده هقرا لكم ايضا آه، رساله من اللي وصلنا على آه، ال- السايت الموقع رساله من اخ مسلم من العراق هقول آه، توقيعه في الاخر يقول اريد توجيه سؤال لقدس ابونا زكريا حفظ الرب حياته اشكرك حبيبي وابقاه الرب لنا من اجل محبته شكرا انا بقول الكلام ده مش عشان انا محتاج ان انا اسمعه لكن انا عايز اقول ان اثر كلمه ربنا في حياه الناس بتعمل ايه اخ مسلم بيقول كنت في احدى رومات التشات في البلتوك يعني وجاء شخص وقال هل يجب على الرب ان ينزل على الارض لاجل ان يغفر للبشر ويخلصهم وهل ما كان يقدر ان يخلصهم وهو في السماء الفكر الاسلامي يعني فبيقول كان ردي عليه ان الرب عادل وجزاء الخطيه موت وكان يجب ان يتم كلام الرب ويتم موت عن البشريه كلها كفداء وكان لا يصلح لهذا الخلاص والفداء الا شخص المسيح والله ظاهر فيه ليعطيه قيمة اللامحدودية كإنسان نائب عن البشر وفيه الله ك- يعطيه صفة اللامحدودية ليكفر عن الخطية غير المحدودة التي تستوجب عقوبة محدودة لأنها ضد الله غير المحدود فبيسأل هل أنا على حق التوقيع شوف التوقيع بقى بيقول لك من لم يستحق بعد أن يكون أخوكم بحق ولا حتى عبد للمسيح حبيبي إجابتك سليمة ونشكر الرب من أجل النور اللي وصل إلى قلبك وحياتك لأن فعلا خطية ضد الله غير محدودة تستوجب عقوبة غير محدودة وتستلزم فداء غير محدود ولا محدود إلا الله الذي ظهر في المسيح الإنسان نائبا عن البشرية لكي ما يتمم الفداء مرحبا بك معنا أنت أخ محبوب إزاي ما تستاهلش المسيح بيدي لك هذه الهبة كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله مش بالتناسل طبعا أي المؤمنون باسمه شكرا للرب شكرك يا رب من أجل عملك في النفوس كمل عملك في السامعين اليوم يا رب لمجدك ولخيرهم آمين تفضلي امي انا اسف طولت عليك لا ولا يهمك حضرتك فتفضلي بقياده أنا الجلسه بشكر الرب يسوع إنه اداني فرصة تانية أشارك ببرنامج حوار الحق وأنا عايزة أقول كلمة حلوة من قلبي للمشاهدين إن أنا بش بصلي ليكم من أجلكم يوميا وبطلب من الرب يسوع إنه يو- ينور قلوبكم وعقولكم بنور الرباني ويشملكم بحبه و- وعطفه العظيم ليه وخلاصهم وبشكر الرب يسوع على حلقة اليوم إنه تبقى بركة وخلاص لنفوس كتيرة وقبل ما نبدا موضوع اليوم النهارده ممكن قدس ابونا تقول لنا آه، تلخص لنا ال- الحلقات السابقه اه امين آه، احبائي المشاهدين يمكن ما سمعتوش قبل كده ويمكن البعض اول مره يكون موجود ويانا في الحلقه دي موضوعنا الاصلي هو المفارقات بين محمد والمسيح مقارنه في مفارقه واخر ما وصلنا اليه عشان مش هقدر اقول كل اللي فات عشر حلقات اخر ما وصلنا اليه هو المسيح ومحمد والشيطان دراسه وقلنا ان المسيح لم يخضع للشيطان في حياته قط بل رفضه وانتهره كما اخرج شياطين كثيره من الناس المتسلط عليهم ابليس وفي هذه الدراسه المنطقيه العلميه راينا ان محمد كان له علاقه شديده مع الشياطين والجن فهو يعترف ان من راه في غار حراء كان شيطانا او جن وأنه كان ينتاب عندما جيء ما يسميه الوحي ينتاب أعراض الصرع التي تنتاب الملبوسين من الشياطين واعترف أيضا أن الشيطان كان يظهر له في صورة جبريل وكان يوحي إليه كما أقر أنه انخدع من الشيطان الذي أوحى له بآية تلك الغرانيق العلا وظهر أيضا أنه وقع ضحية لخداع الشيطان عندما ابتلع الطعم بأن شيطانه قد أسلم وأنه لا يأمره إلا بخير هذا ملخص سريع لما كنا نتكلم فيه وانتهينا إليه في الحلقة السابقة بشكر قدس أدونا- ابونا على المقدمه دي آه، حضرتك قلت قبل كده انك انت هتكلمنا على آه، ليله كامله قضاها م- آه، محمد مع الجن تمام.
فممكن تقول لنا ايه الحكايه مظبوط هذه حادثة خطيرة ده الصراحة ينبغي أن نقف عندها طويلا لمناقشتها فلا ينبغي أن نمر عليها مر الكرام لأن لها مدلولات في غاية الخطورة أولا قد أشير إلى هذه الحادثة في القرآن في سورة الأحقاف آية 29 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى آخر الآية وفي سورة الجن آية واحد معلش الش- الجن لهم صورة في القرآن وفي سورة الجن آية واحد قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وممكن ن- نشوف مع بعض حلقة عن الكلام ده بس خلونا أقول ثانيا جاء عنها الكثير في تفاسير الك- القرآن وكتب الأحاديث آه، فقد قمت ببحث هذا الموضوع بحثا دقيقا فتجمع لدي 347 رواية في تفاسير القرآن منها القرطبي والتفسير الكبير للرازي وتفسير ابن كثير والدر المنصور للسيوطي وغيرهم كذلك في كتب السنة والأحاديث الصحيحة زي صحيح مسلم وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني وسنن النسائي وسنن ابن داود والبيهقي والدرقطني وغيرهم وكذلك في كتب التراث المعتمدة عن قضاء محمد ليلة كاملة مع الجن ويقول القرطبي انها حدثت لمحمد مرتين في تفسير القرطبي جزء 19 وصفحة 3 و4 يقول ايه؟ يقول ان الجن اتوا رسول الله دفعتين احداهما بمكه وهي التي ذكرها ابن مسعود والثانيه بنخله وهي التي ذكرها ابن عباس. ونشاهد الان ماذا قال احد الشيوخ عن هذه الحادثه واجلال المسلمين لها. ايوه
من الآثار التي أيضا في مكة مسجد الجن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية على كل الأنبياء كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن عامة فالله سبحانه وتعالى أمره في إحدى الليالي أن يخرج ليدعو الجن وخرج معه ابن مسعود ففي الطريق النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود قال لا اجلس هنا ولا تأتي حتى أشير إليك فجلس يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فأخذ على مسافة أراه ولا أتبين يعني ما ما أشوف شكله بالضبط لكني أراه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقول فبينما أنا كذلك إذ جاء قوم لهم أشكال غريبة جدا يقول رؤوسهم كالأباريق وخفت فقمت من مكاني فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فجلست فتجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم أعد أعد أراه هذه ال- هذه الحادثة مذكورة في القرآن الكريم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى آخر الآيات في ال- السورة هذه سورة الجن وهي سورة خالدة في القرآن الكريم بخلود القرآن يقول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يصلي كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا تجمعوا وتجمهروا عليه قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا هؤلاء الجن صاروا دعاة أسلموا وصاروا دعاة آه، ذهبوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام فتخليدا لهذه الحادثة دعوة الجن التي تفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم وتخليدا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وفيه دعوة إلى قوم لم ي- ي- يرسل لهم نبي من قبل وإنما كانوا بي يعني يتبعون آثار الأنبياء موسى وعيسى وكذا من قبل لكن كنبي يرسل إليهم لم يبعث لهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فتخليدا لهذا الأمر الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بنى المسلمون فيما بعد مسجد الجن
مسجد الجن
انا عمري ما سمعت به مسجد الجن وصورة الجن أرأيتم يا أحبائي يا ريت كل واحد يفكر هل للجن خلاص هل من الممكن أن يسمح الله لأحد الأنبياء أن يقترن بالجن عموما إن صحت هذه الروايات فهي تسيء إلى محمد أكثر مما تفيده صدقيني هذا طب حضرتك تقصد ايه بالكلام ده وهل الروايات دي حقيقيه ولا ما ولا ما غير حقيقيه يمكن يفهم من ان انا بقول لو صحت ان انا انها روايات غير حقيقيه لا بكل اسف شديد هذه الروايات يعتبرها رجال الحديث انها جيده وصحيحه ومتواتره ورد في صحيح مسلم جزء واحد صفحه 332 واحنا عارفين ان كل ما في صحيح مسلم صحيح باجماع الادله الائمه وجاء في التفسير الكبير جزء واحد صفحه 47 74 ان هذا الحديث اشتهر وبلغ مبلغ التواتر تواتر يعني عام زي القران تواتر وفي الدر المنصور جزء سبعة وصفحة 690 يقول إن هذا الحديث ورد بسند صحيح وسوف أقتصر على ذكر بعض تلك الروايات من الأحاديث وتحليلها لضيق وقت البرنامج وإني أناشد أحبائنا المسلمين الباحثين عن الحق أن يدرسوا هذه المواضيع جيداً ويفيدوني بنتائج ابحاثهم ده اللي انا بنتظره طب حضرتك قلت ان هو جاءت ت- في التفسير الكبير لل- للرازي مهم.
طب هو قال ايه بقى بالتفسيرات بتاعته عن أشكرك.
الموضوع ده مم، أنا ذكرت إن هو جاء في عدة تفاسير تفسير كبير للإمام الرازي جزء 28 وصفحة 27 و 28 يقول إن النبي لما أيس يعني يئس من أهل مكة من الدعوة يعني يئس أنهم يجيبوه خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام وإحنا عارفين حصل له إيه في الطائف وضربوه بالطوب ورجع تاني فلما انصرف إلى مكة ثانية وكان ببطن نخل فلا- فقام يقرأ القرآن في صلاة الفجر فمر به نفر معلش سامحوني أنا بضحك مش استهزاء بس أنا مش قادر أتحمل المعاني يعني نفر من أشراف جن نصيبين أشراف الجن خد بالك من التعبير هم اسمهم كده اه فهم بيقولوا على نفسهم كده بيقولوا له يعني فسمعوا القرآن رواية تانية عن أنس قال كنت مع رسول الله في جبال مكة إذ أقبل شيخ متوكئ على عكازه فقال النبي مشية جني ونغمته فقال اسأله من أي جن أنت فقال أنا هامة ابن هيم ابن لاقيس ابن ابليس كلام شياطين ثم قال له الشيطان بقى بيقول لايه لمحمد يقول له قال لي عيسى ابن مريم ان لقيت محمدا فاقرئه مني السلام وقد بلغت سلامه وآمنت بك فقال عليه السلام وعلى عيسى السلام وعليك يا هام يا ابن إبليس وسأله ما حاجتك فقال خدوا بالكم قال إن موسى عليه السلام علمني التوراة وعيسى علمني الإنجيل شوف بقى المكر فعلمني أنت القرآن يقول كده الحديث فعلمه عشر صور ده آه، الشيطان ومحمد في هذه الرواية والقصة الغريبة آه، المضحكة انا مش قادره اصدق ان محمد صدق الموضوع ده حضرتك ايه تعليقك على الموضوع ده تعليق زي ما قلت سابقا أعود فأكرر أنه إذا صدقت تلك الرواية وقد ثبت أنها صحيحة بالفعل ومتواترة إذا فهي ضد محمد زي بقى يجب أن نلاحظ الظروف التي أحاطت بهذه القصة وهي يأس محمد من مكة وطرده من الطائف فانتهزها الجن فرصة ليغويه وأوهموه أنهم من أشراف نصيبين في حاجة اسمها جن من الأشراف ثم منظر المتوكئ الذي ظهر له في جبال مكة ومحمد عرف انه جني وعرف نغمته طب كيف عرفه هل كان متعودا على ذلك
سؤال مهم اه ايش عرف نقطة ثالثة وهي خداع الجان له بأنه كان مع عيسى ويقرؤه السلام آه، فكيف ي... عايز أسأل سؤال إزاي سيد المسيح وهو يطرد الشياطين وينتهرهم إزاي نقدر نصدق أنه يستأمن جن على انه يبلغ سلام سلام مين يا عم ده بيقول ده اتي بعد انبياء كذب كثيرون هيبلغهم سلام ازاي يا حبيبي وعلى ايد جن كمان ثم خداعه ايضا بقوله انه تعلم التوراه من موسى وتعلم الانجيل من عيسى علمني انت بقى شوف ال- ال- الخداع الخداع والمكر ألا يدل هذا على سذاجة محمد وأكله الطعم طعم الشيطان شغل غريب غريب وعجيب محتاج إلى تفكير اكيد طبعا طب حضرتك قلت انه الموضوع ده ز- اتذكر في صحيح مسلم ايه رايك حضرتك بصحيح اه مسلم؟
ذكر في صحيح مسلم آه، عايز القصه يعني اه اقولها للاحباء جاء في صحيح مسلم جزء واحد وصفحه 332 زي ما ذكرت سابقا عن ابن مسعود قال كنا مع رسول الله ذات ليله ففقدناه فالتمسناه في الاوديه والشعاب فقلنا استطير او اغتيل قال فبتنا بشر تلك الليله فلما اصبحنا اذا هو جاء من قبل غار حراء جبل حراء فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجد لك قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن دي رواية وقال ابن مسعود فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار النيران نيرانهم كانوا بيعملوا بربكيو يعني وسألوه الزاد فقال لهم النبي الكرم بقى بتاع النبي لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما يعني يلاقوا آه، ضلعة آه، خروف عظم أول ما يمسكوها تتملى لحم رزق وقال لهم حاجة تانية كل بعرة عارف البعرة ايه؟ طب الحمد لله حد منكم مش عارف البعرة يعني اللي هو ال- الف- ال- الغائط بتاع البهايم يعني الإبل والغنم كل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله إذا فلا تستنجوا بهما لا بالعظم ولا بالبعر فإنهما طعام إخوانكم إخوانكم أنا مؤكرم طيب ده حاجه فعلا لا تدخل العقل ازاي يبقوا اخواننا في ال- الجن يبقوا الإيمان.
اخواننا آه طب ايه تعليق حضر... أس- حضرتك على الموضوع ده شوف يا بنتي ربنا يخليك آه، قبل التعليق أريد أن أذكر بسؤال الحلقة هل من الممكن أن يسمح الله لأنبيائه بالاقتران بالجن وإجابة على سؤالك آه، أعلق على في قوله فقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا أستطير أو أغتيل ألا يدل ذلك على اختفائه من الوسط اختفى مع الجن خدوه الحته اللي هم فيها متعود ولنلاحظ من اين اتى في الصباح جاء من قبل حراء الله فهناك علاقه بين هذا المكان وبين بدء الوحي اللي نشا فين في غار حراء تم في غار حراء فقد كان مح... قال محمد لخديجه رايت شيطانا او مسني جن الكلام ده موجود في السيره الحلبيه جزء واحد صفحه 337 يبقى اذا ده غار حراء موطن الشياطين اللي تم فيها الوحي خد بالك يا عزيزي المسلم وفكر انا مش بهينك انا عايزك تفكر وحكايه ان العظم طعام الجن والبعر طعام دوابهم الله هل الجن مخلوقات ماديه بتاكل ولا بتعرف سؤال تركب مهم.
وعايزه آه، دواب بتركبها ايه الكلام ده مش ارواح ليه كلام غريب يقولوا لي لا لا لا ده حديث كذب لا يا حبيبي احنا سبقنا وقلنا انه حديث صحيح وبلغ مبلغ التواتر فكر ما تهربش والحته اللي امروا فيها امر محمد المسلمين يقول لهم لا تستنجوا بهما آه يعني إيه؟
لتوفير طعام لل- للجن تستنجوا يعني ايه؟ يعني التنظف من بقايا الغائط بالعظم وبال بالبعر يمسحه يعني ولا مؤاخذه حيا لست ادري مدى فرحه الجن في هذه الايام باختراع التواليتات فيها ميه بقى ونظافه بالميه لانها وفرت لهم الكثير من العظم والبعر وعايشين في زيطه العالم في أزمة اقتصادية من أجل الخبز وشياطين مهللين من اجل العظم والبعر وعمالين يدعوا للي اخترع التواليت اسف يا احبائي اسف لهذا التساؤل القهري اللي انا بقوله
طب حضرتك ذكرت كمان انه المواضيع دي اتذكرت في الدر المنثور تمام ممكن تدينا فكرة على المواضيع دي برضه جت في الدر المنصوب لجلال الدين السيوطي جزء 3 وصفحة 446 يقول عن ابن مسعود قال لما كان ليلة الجن أقبل عفريت من الجن في يده شعلة من نار فجعل النبي يقرأ القرآن فلا يزداد الجن إلا اقترابا جن عفريت في يده شعلة وجاء أيضا في نفس الكتاب الجزء السابع صفحة 690 عن جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال ما لي أراكم سكوتا لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت إلى قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الجن ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد وجاء فيه أيضا جزء 8 وصفحة 308 عن ابن مسعود قال انطلقت مع النبي ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط علي خطا زي ما قال الشيخ ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه زي ما قال الشيخ في بداية الحلقة دي الروايات اللي اتذكرت في الكتاب
دي حاجة ما تدخلش العقل بصراحة آه طب حضرتك قول تعليقك على الموضوع ده بقى بال- بخصوص ال- الحديث دي.
الحلقة حديث الأخير ايوه ماشي آه، اخد الحته بتاعت اقبل عفريت من الجن اظن الدليل واضح على ان محمد كان بيتعامل مع العفاريت يا اخي المسلم محمد كان يتعامل مع العفاريت عفريت من الجن وقوله فجعل النبي يقرا القران فلا يزداد الا قرب الجن بيزدادوا قربا يعني بيقرأوا القران عشان يبتعد لا ده بيجي له ألا يستدل من ذلك أن القرآن لا يؤثر في الجن ولا يخيفه بعكس ارتعاب الجن من الصليب عندما نصلب عليه باسم المسيح يصرخ ويخرج أيضا في قوله كانوا أحسن مردودا منكم يعني أن محمد أعجب بالجن أكثر من إعجابه بالبشر المسلمين ما حصلوش الجن وفي قوله فخط خطا لابن مسعود حتى لا يتعداه نتساءل لماذا لم يسمح له أن يذهب معه علامة استفهام
سؤال إذا فلا بد وأن في الأمر إنه لا يدركها إلا الأذكياء فهل أنت واحد منهم من هؤلاء الأذكياء وفي قوله ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه معنى ذلك أنهم رحبوا به كصديق حميم وعشان نوضح الحته دي نجيب حته من القرطبي في تفسيره جزء 19 وصفحه 3 و4 بيقول ايه؟ قال عبد الله بن مسعود كانوا يمشون يقرعون الجن يقرعون في دفوفهم كما تقرع النسوة في دفوفها حتى غشوه فلا أراه بص بقى كم فرح الجن به كانوا بيرقصوا له نقطة أخيرة أذكرها في هذا الموضوع من تفسير ابن كثير جزء 4 وصفحة 166 عن ابن مسعود قال لما كان ليلة الجن قال لي النبي أمعك ماء عايز يتوضا قلت ليس معي ماء يا رسول الله ولكن معي إداوة إناء فيها نبيذ فقال النبي تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ بالنبيذ بالنبيذ آه تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ حكى أبو داود والترمذي وابن ماجة وكثيرون وهكذا أخطأ محمد إذا قرنا ذلك مع ما جاء في التفسير الكبير للإمام الرازي جزء 24 وصفحة 85 ايه بيقول ايه قال الشافعي الطهورية تطهير يعني مختصة بالماء على الإطلاق ودليله قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ما كانش فيه مية يبقى تمي- تيمم بالرمل ماشي في سورة النساء 43 يقول ايه بقى الشافعي فأوجب التيمم عند عدم توفر الماء مش النبيت وأكمل الشافعي قائلا لو جاز الوضوء بنبيذ التمر زي ما عمل محمد لما وجب التيمم عند عدم توفر الماء بحسب منطوق الآية القرآنية يا للعجب أحبائي المسلمين هذه كتب الإسلام أفلا تعقلون تعالوا بينا إلى مشهد الكتاب المقدس الذي يقول عن الشياطين في رؤيا 12 آية 9 إن إبليس وهو الشيطان يضل العالم كله وجاء في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 8 اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو بيدينا حذر من الشيطان وألاعيبه وخداعه لكن محمد سقط في هذه الخدعة وكفاية إن يبقى في جامع اسمه الجن وصورة في القرآن اسمها الجن ويتعامل مع عفاريت الجن حبيبي المسلم الباحث عن الحق استصرخ عقلك أن تفكر في هذا الأمر أنا لا أدعوك إلى المسيحية لكن بقول لك فكر ربنا يرشدك آمين آمين
آه في معانا مداخلات ح- ح- قدسة بونا تحب ناخد مداخلات بالتأكيد آه، تفضل حضرتك آه، الأخ إبراهيم تفضل حضرتك
مرحبا مرحبا أهلا بيك.
وسهلا آه، كيف حالك يا استاذ زكريا؟
يا مرحبتين حبيبي
التحيه لك من القلب والى ضيفتك الكريمه.
أهلا أهلا بيك حبيبي من العراق وأهل العراق وقلوبنا معاكم أرجوك- شكرا لك، ارجوك ان تقبلني صديق وحميم آه، لهذا البرنامج الطيب، ارجوك.
أشكرك يا حبيبي بالتأكيد أنت حبيب لنا شكرا لك. انت حبيبنا كذلك يا عزيزي.
أشكرك حبيبي اسمح لي آه، اجيب على اذا لو سمحت لو سمحت ان اجيب على سؤال الحلقه الق- الفائته، هل تقبل ان اجيب او لا اجيب؟ بس- بصوره مختصره.
سؤال عليه السؤال حضرتك إيه سؤال
سؤال الحلقه الفائته أيوه أها
هل هل الشيطان أن- يمكن ان يتوب؟
أشتن هل يمكن أن أجيب؟
يتوب أيوه تفضل حضرتك نقول نعم نقول هناك فرق بين الشيطان وبين ابليس. ابليس وذلك المخلوق من الجن الذي امره الله سبحانه وتعالى ان يسجد لادم فابى ان يسجد. اما الشيطان هو كل مخلوق يعصي الله سبحانه وتعالى سواء كان من الانس او كان من الجن. فهنا ياتي الجواب، هل يتوب الشيطان؟ نقول الشيطان يمكن ان يتوب لان الشيطان هو كل من يعصي الله، فالانسان اذا عصى اصبح شيطان، الجن اذا عصى اصبح شيطان، فممكن ان يتوب، اما ابليس ذلك المخلوق الذي عصى الله في سجوده لادم فلا يمكن ان يتوب. فالله طرده من رحمته. هذا السؤال باختصار، اما بالنسبه الى سؤال حلقتنا لهذه اليوم هو أيوه هل من الممكن أن يسمح الله لأحد أنبيائه الاقتران بالجن؟ نقول أولا آه، ما هو الإشكال في الأمر؟ يعني كيف فهمت الاقتران؟ هذا الاقتران موجود عندنا في القرآن أن أن الله سبحانه وتعالى الأنبياء يكلمون الحيوانات ويكلمون الجن ويعرفون كل شيء بإذن الله وهذا سليمان القرآن يصرح ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك فالأمر في غاية البساطة وليس فيه أي إشكال فسؤالك يعني غير تام معذرة فتوضح لنا ما هو الإشكال في هذا السؤال ما هو الإشكال أن ي- أن يقترن الشيطان مع النبي أن يسمع كلامه أن ينصحه أن ي- أن أن يكلمه ما هو الإشكال شكرا جزيلا شكرا جزيلا حبيبي شكرا ومرحب بيك وانا ب...
الله بقدر يخليك.
اسلوبك آه، المنطقي العقلاني العلمي انا مبسوط جدا آه، بالنسبه للسؤال الاولاني هل الشيطان ممكن ان يتوب وتفريقك بين الشيطان وبين ابليس لم تذكر لنا المراجع التي قالت ذلك لاننا نتكلم علميا وفق منهج علمي شوف أنا كل ما أجيب لك أي حقيقة أو أي رواية أجيب لك المرجع وأصوره لك وأحطه وأجيب لك الصفحة والمكان والمنطق لهذا أرجوك تتعب نفسك تاني وتجيب لي المراجع اللي بتفرق بين الشيطان وبين إبليس وإذا دخلت الموقع بتاعنا هتلاقي إن الشيطان هو إبليس وهو الجن لكن منتظر منك المرة الجاية وكصديق للبرنامج تواصل الحديث ويانا هات لي المراجع وقول لي مرجع كذا في الصفحة كذا والجزء كذا قال كذا كذا وأكون عاجز عن شكرك حبيبي آه، الحاجة التانية الاقتران بالجن قلت لي أيوة موجود في القرآن اقتران بالجن وسليمان كان بيستخدم الجن وإلى آخره ايوه معلش خليني ارد هو مش موجود على الخط دلوقتي حصل عطله فني لكن بالتاكيد سمعنا على التلفزيون فقلت عن الاقتران بالجن ان القران بيقول هذا الكلام وبيتكلم عن سليمان ايضا اذا مرجعك هو القران صح وليس لك مرجع اخر غير القران وبصراحه كده القرآن عليه علامات استفهام كبيرة قوي هل هو فعلا وحي من الله ده السؤال الكبير اللي احنا بنناقشه عشان تاخدوا مرجع أصولي فهل تثبت لنا الأول إن كان ده فعلا آه، كان مرجعا أو كان ما موحى به من الله لنتخذه مرجع أساسي ولم تجد ولن نجد أي مرجع آخر على الاقتران بالجن العهد القديم كله لا اقتران مع الجن كل جميع الأنبياء بل بالعكس كانوا بيرجموا اللي فيه تابعة أو جن رجم قانون في العهد الجديد المسيح كان ضد الشيطان وضد الجن والتابعة وطرد الشيطان وانتهره وأخرجه من شياطين كثيرة فهذا ال- هو الحادث معنا آه، آه، اخونا ابراهيم إبراهيم.
من العراق انا آه، مبسوط منك جدا مبسوط لمداخلتك مبسوط لمنطقك وعقلك بس بنزود الحته المهمه العلميه ان لازم يبقى في توثيق للكلام لازم يبقى في مرجعيه للكلام لان سيبونا من الايمان السلفي هم قالوا كده هم قالوا لنا كده لا صح.
انت مش هتتحاسب على ان هم قالوا لنا كده لا صح.
ربنا هيحاسبك يقول لك انا اديتك عقل تفكر بيه انت قريت كده طب قريت الكلام التاني اللي هنا لا ليه اصل كانوا بيقولوا لنا انه محرف بيقولوا لنا برضه قالوا له قالوا له اعتقد ان في مسرحيه بتقول قالوا له قالوا له انا مش عارف انا مش مواظب على الحاجات دي ما اعرفهاش بس يعني سمعتها كده قالوا له قالوا له لا احنا ما عندناش قالوا له يا حبيبي عندنا انت تقتنع بذهنك وببحثك وبدراستك لانك انت مسؤول عن حياتك اولا واخرا يوم تقف قدام الرب عشان يسالك انت عملت ايه قالوا لي لا ما فيش حاجه اسمها قالوا لي في حاجه اسمها انا مديلك عقل تميز بيه فتشوا الكتب التي تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي التي تشهد لي ومن هنا سيكون الحساب مع كل انسان احنا بننتظر ان العطل الفني يكون اتصلح علشان خاطر ناخد مداخلات آه، ويعني الحقيقه احنا بنبقى سعداء جدا جدا نعم ايوه آه، ايوه 89 لا 11 نعم ده الاس ام ان الاس ام اس بيقول لنا النتيجه ويا ريت تطلع على الشاشه مش عارف هتقدر تطلع ولا لا آه، نعم ولا اهيت بالرسم البياني بس ما طلع اهي لا يمكن ده 89% لحد دلوقتي واللي بيقولوا انه اه ممكن يظهر 14% 11% على اعتبار آه، ان القرآن بيقول فعلا كده فيبقى لكن دليل ان العدد 89% دليل ان كثيرين من المسلمين الناس ايضا بتفكر.
مش موافقين وانا باحيي هذه العقول المفكرة امين اذا احبائي آه، الى ان تاتينا مكالمات احب اكلمكم في موضوع آه، بعد اذنك اتفضل حضرتك آه، موضوع احب اقوله للاحباء المسلمين آه، عشان خاطر يفكروا بعقلانيه وبوعي وايمان. معرفة الحق انتوا عارفين ان المنهج بتاعنا وال وال والت... البرنامج بتاعنا اسمه حوار الحق حوار الحق وحوار الحق للوصول الى معرفة الحق وانا عايز اقول لك معرفة الحق بتمشي في دوائر او في مستويات او في مراحل او لها ابعاد سميها زي ما تسميها ما بيهمنيش التسمية لكن التقسيم يعني تنقسم إلى ثلاث أبعاد أو ثلاث حلقات أو ثلاث مراجع أو ثلاث دوائر الدائرة الأولى أي البعد الأول هو البعد العقلي بعد العقل المنطقي إنسان مؤمن بحاجات في القرآن بيفكر فيها من حقه انه يفكر اوعى اوعى تقف عن التفكير وتقول ايوه القران بيقول لنا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسئكم لا ده يسيئك اكتر الاساءه ان ما كنتش تفكر لان رو- ربنا مش عايزك تفكر كان مسخ العقل شاله شاله وايه اللي بيميز الانسان عن الحيوان يا عزيزي يقولون الانسان حيوان عاقل بيميزك العقل اذا فكر يبقى المرحله الاولى او الحلقه الاولى هي البعد العقلي تفكير منطقيا البعد الثاني بعد البعد الايماني يعني ايه الايماني يعني الثقه الثقه في بعد ما بتبحث في الاسلام وفي المسيحيه بالعقل وبعدين جربت الاسلام ووصلت الى ما وصلت اليه تجرب المسيحيه وتقبل كلام الانجيل بثقه مش محرف سيبك من الخزعبلات دي عشان يبعدوكوا عن قراءه الانجيل وعندنا الاثباتات كتير تثق في صدق هذا الكلام وما يقوله كلمه الله حيه وفعاله والايمان بالثقه ثق ان الله بيكلمك شخصيا وبيوضح لك الكلمه وبيقول لك ايه ثق في كلمه الله وانت بتبحث ناتي الى البعد الروحي بعد ما فكر عقليا في الاسلام فكر ايضا عقليا في المسيحيه زي ما انت قابل الاسلام والقران على انه كلام الله فبتخضع ليه عليك ان تقبل المسيحيه ايضا والانجيل تقبل الانجيل على انه كلمه ربنا طيب النقطه الثالثه انا هارجعها دلوقتي آه، في لان معنا- معانا آه، اتصال دلوقتي آه، معانا الأخت ريما
من امريكا اتفضلي حضرتك آه ايوه الو مرحبا اهلا بيكي بيكي.
الاسم
آه الحقيقه انا عندي سؤالين انا اسمي ريم عم بحكي من اوهايو من امريكا مرحبا أهلا أخت ريم ز- اتفضلي حضرتك okay السؤال ال- الاول بيقول آم، يعني بعد مجيء السيد المسيح ورسالته رسالته العظيمه وعمله الحسني مع الناس وعمله ال- على الصليب يعني ماذا قدم محمد للبشريه كرساله وكاعمال وكعمل منه ذاتيا بعد السيد المسيح يعني ما عم بفهم اذا كان الاسلام بيعتبر السيد المسيح نبي وليس ابن الله طيب يعني شو عمل يعني ه- كان بي- السيد المسيح كان ب اجا وقدم رساله وعمل اعمال طيب محمد شو عمل للبشريه يعني حلو.
ما عم افهم يعني الله اذا بده يبعث آه، اذا بده يبعث آه، آه، نبي.
السيد المسيح كنبي بيعمل هالاعمال أيوة.
يعني لحتى يرجع يبعث نبي تاني بعده ويشوش هالقصه كلها يعني أيوة.
يعني ما يعني كثير كثير واضحه القصه لازم يبحث حق لازم يكون جه بحاجه جديده فما هي هذا الجديد اتفضلي آه، ايوه يعني شو قدم زياده يعني السؤال شو التاني على, بقى.
على اعماله وعلى رسالته هذا سؤالي الاول السؤال الثاني آم، السؤال الثاني آه، هو طبعا عن سؤالي عن عن المعموديه بال عنا بالمسيحيه ايوه آه، نحن آه، روم ارثوذكس آه، من سوريا آه، عنا بيعمدوا الاولاد كلياتهم هن وصغار طبعا الاغلبيه طبعا أيوة.
يعني حتى انا و... انا تعمدت انا وصغيري وما بتذكر شيء فهون انا بفكر وبقول احيانا انه السيد المسيح بيقول تلمذوهم وعمدوهم وانا اللي شايفته انه الولد هو وقت اللي عم يتعمد يعني ما عم يفهم شيء ولا الاهل ما أنا فرقانه معهم والخوري حتى اللي عم يعمد غير مهتم لانه هال, هال... يعني هالولد فهمان شو صاير بالدنيا وما بس هيك يعني للاسف صارت عندنا شغله المعموديه وكانها مناسبه اجتماعيه ليس اكثر أنا فهمت.
بي- بيعمدوا بيعتموا بيعملوا أنا مثلا فهمت.
حفلة فهمت بس فهمت فهمتك فهمت كويس قوي حضرتك عندك سؤال يعني تاني؟
ق- المعموديه في المسيحيه للاطفال وهم ما بيفهموش حاجه حاضر شو شو حضرتك ضروريتها انا سؤالي شو ضروريتها بال... بالعنا بالمسيحيه خلاص شو ضروريتها حاضر اتفضل اشكرك آه، اجيب آه، على التساؤل اتفضل بتاع حضرتك.
الاخت آه، الاول الأول ماذا محمد- قدم محمد محمد من للبشرية.
رساله الى البشريه بعد المسيح وراي سليم جدا وتساؤل خطير ومهم محمد جه بايه المسيح جاء بكل كمال جاء بالحب فماذا بعد الحب لياتي به محمد لا مفيش.
رجع تاني لورا واتكلم عن البغضه المسيح جاء وتكلم عن السلام فماذا بعد السلام لا محمد رجع تاني واتكلم عن الحرب المسيح تكلم عن الغفران والسماح والصفح محمد ماذا جاء من بعد ال- الغفران لا رجع تاني الى الانتقام عين بعين وسن سن بسن بسن وده كان والبديهة.
كلام قديم طب ما هو الجديد المسيح جاء الى الطهاره والقداسه والعفه وشريعة الزوجة الواحدة في كرامة الزوجة والرباط الأسري محمد رجع إلى شريعة الغاب مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايديكم ملكت أيمانكم جدع بكر مم. ما هو الجديد الذي أتى به محمد ما هو الجديد ده سؤال خطير وأنا بوجهه إلى أحبائنا المسلمين علشان خاطر يفكروا فيه بصراحة ثم المعنى في يعني في في جمله كثير كثير مهمه قالها السيد المسيح انا عارف يا ريم بس مش وقته خلينا حاجه حاجه ما ممكن بعد اذنك مهم.
سامحيني ان احنا نركز في حاجه حاجه علشان خاطر م، يعني نسيب فرصه لمشاركين اخرين م، ايوه ف فتس- بعد اذنك يعني تسامحيني آه، إن- أوكي.
ان احنا ما نفتحش في مواضيع تانية صح Okay okay اشكرك شكرا يا ريم لتفاهمك موضوع المعمودية ايه ضروريتها للأطفال لأن ضروريتها عموما مهمة لأن المسيح قال من آمن واعتمد خلص والمدفونين معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات هكذا نسلك في جدة الحياة لكن بالنسبة للأطفال ايه مه- أهميتها خد بالك أن الولادة من فوق تأتي من خلال ثلاث وسائط الواسطة مش لازم بالترتيب يعني الإيمان والتوبة ومعمودية الماء من آمن واعتمد خلص توب وليعتمد كل واحد منكم فالعامل المشترك المعمودية طيب طب أنهو الأول مش شرط يآمن ثم يتوب ويعتمد يتوب ثم يآمن ثم يعتمد يعتمد ثم يآمن ثم يتوب يعتمد ثم يتوب ثم يآمن فإذا الترتيب مهم مش مهم قوي لكن مهم الكل عارفة زي إيه؟ أدي مثل صغير سماعة التليفون في ثلاث سلوك بيبقوا متوصلين سماعه للبوق سماعه للودن سلك للبوق سلك للودن سلك للجرس طب العامل اللي يجي يركب ايه الاول اي حاجه يا ابني ركب اي حاجه بس المهم الثلاثه يشبكوا ويشتغلوا هكذا المعموديه ثلاث عوامل لازم يتموا انهو قبل الثاني بس لازم الكنيسه والاسره تهتم بتسليم الايمان للطفل الصغير اللي اتعمد واشرح الموضوع ده بعدين اكتر باتساع لكن ما يسعنا من الوقت الا ان ادعو احبائي المسلمين الان حول التلفزيونات لو عايز تبتدي مع ربنا صلي معايا لو بتبحث عن الحق صلي معايا لو نفسك انك انت تسلم حياتك للمسيح ايوه طيب ال SMS هيطلع دلوقتي قدامكم آه، عشان خاطر يورينا انه 90% الى 10% آه، لا نعم لا طيب نصلي يا رب اقبلني وانا بقبلك مخلصا في حياتي واقبل الحق ونور الحق واشكرك لاستجابتك امين امين آه،